بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وقلنا إن السمع حين يتلقى السامع لا بد أن يكون عنده استشراف للمتكلم فإذا لم يوجد هذا الاستشراف يكون كلا سمع وكذلك الرائي يكون له استشراف بدليل انك انت تشوف واحد مثلا يقول لك انت مش واخد بالك مني انت انت عميت الله ما عميش شايفك انما القلب مش متجه الى الرؤيه مش مستشرف ان يرى ولذلك سئل واحد فقال انك تقول من راى فلانا الصالح يهديه الله اللي يشوفه ربنا يهديه فرد عليه وقال له لقد راى ابو جهل خيرا من هذا ومع ذلك ظل كافرا فقال له يا غبي ان ابا جهل لم ير محمدا رسول الله وانما راى يتيم ابي طالب ما شافوش على انه الرسول انما لو نظر كده الى سكينه الايمان وهيبه الخشوع وجلال الورع وجمال التقوى وانسجام الابعاد في البشره لا لا عمل ايه عشه ولذلك انت تراه انت ترى انسان بشرته فيها ادمه او سواد ومع ذلك رجل صالح تقوم تلاقي فيه اسر التقوى وجاذبيه الورع تلتفت اليك عمال ايه تبص فيه كده فقال له ده م... ده ما ش... ده ابو جهل ما شافش محمد رسول الله وانما شاف يتيم مين يتيم ابي طالب انما لو راه على انه رسول بدليل ان فضاله في الفتح الكعبة لما راح كده وبص لرسول الله بانكسار المنتصر قول اذهبوا فأنتم الطلقاء شوف السماحة الجميلة ومع انه يتمكن منهم كلهم يقطع رقبيهم ما تظنون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء خلي واحد يقولها كده لخصمه وشوف سماحه الوجه حين يقولها ساعه فضاله ما شاف الحكايه دي راح كده قال لك ما كان أبغض إلي من وجهه ولكنني أقبلت عليه فما كان أحب إلي في الأرض كلها من وجهه آدي السماع وآدي الإيه آدي البصر إن الله لا يظلم الناس شيئا الله احنا عارفين انه علم على واجب الوجود واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في الأسماء التي علمنا الله إياها التسعة وتسعين اسم وإن كان لله كمالات لا تتناهى لأن إذا كانت الأسماء دي أو الصفات دي التسعة وتسعين بتؤدي صفات الكمال في الله يبقى كمال محدود ولكن كمالات الله لا إيه لا تتناهى ولذلك النبي لما قال بكل اسم سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك طب استاثر به ليه ام قال لك عشان يخلي الاخره لها مزيد من كمالات الله يقول لنا عليه ولذلك يقول فالهمني الله محامد لم اكن أنا ما اعرفهاش قبل كده ادي الله يبقى الله علم على واجب الوجود اللي فيه كل صفات الايه الكمال صفات الكمال التي لا تتناهى فإن قلت كيف تقول صفات الكمال في الله لا تتناهى مع أن الصفات اللي احنا نعرفها اللي هي التسعة وتسعين تقول له صفات الكمال اللي لازمة لكونك دلوقتي إنما في صفات كمال هتبقى في إيه؟ هتبقى في الإيه؟ في الآخرة ولو أننا قلنا كده لحددنا صفات الكمال بالنسبة لله إذا فالله هو الجامع لكل إيه؟ لكل هذه الأسماء ما عرفناها وما لم علم على واجب الوجود إذا قلت فلان العلم فلان فلان دي شاعر يبقى فلان الشاعر وتاجر ويبقى تاجر كريم ويبقى كريم شجاع ويبقى شجاع إنما مجموعين في إيه في هذا اللفظ اللي هو فلان اللي اسمه كذا كذلك كل صفات الكمال بمين في لفظ مين في لفظ الله الانسان منا حين يقبل على عمل العمل يتطلب تكاتف صفات متعدده عايز قدره وعايز علم وعايز حكمه وعايز لطف وعايز رحمه طب انا هقول لا باسم القوي عشان عايز القوه باسم القادر عشان عايز القدره باسم الحليم عشان عايز الحلم باسم الحكيم عشان عايز الحكمه لا كل بسم الله تكفيك كل ذلك قل بسم الله ولذلك ايه ابدا كل عملك ببسم الله فان كنت عايز قدره يجي قدره عايز غنى يجي غنى عايز بسط يجي بسط عايز كل صفات الايه الكمال فربنا اوجزها في ايه قل بايه بسم الله لما تبتدي العمل بسم الله معنى ذلك انك الغيت كل حول لك موهوب من الله الحاجه اللي بتنفعل لك بتولع النار دي انت انت عملت حركه بس انما هل انت خلقت العمليه دي ده باسم الذي سخرك ليه طب تعالى للجمل كده الكبير كده وبعدين العيل الصغير يروح ايه يروح شده بايه دي ده بسم الله الذي ذللك بسم الله الذي ايه فهم لها مال وذللناها فهم لها مالكون لو لم نذلله ما استطاعوا ان يملكوها بدليل ان الله ترك اشياء لم يذللها لخلقه حتى يعلمهم انهم ما ذللوها لا بقدرتهم ولا بحيلهم ولا بعلمهم وانما ذللها الخالق لهم قلنا ان الجمل الوليده تسحبه كده وتنخخه وتقومه حصل طب وحته تعبان قد كده بقى تشوفه كلنا نجري كلنا نجري لان الله لم يذلله لنا لو كنا بنذلل كل... انا قلت مره ان حته برغوت يجي لك كده في التوب بالليل وانت نايم يخل... يجننك برغوت قد كده لان الله لم يذلله لك لكن لما ذللني خلاص يذللني اذا الله ده متصف بكل صفات الكمال قلنا عشان تعرف عظمه الحق الانسان حين يكون قويا ويجد انسانا ضعيفا يريد ان يحمل شيئا وهو غير قادر على حمله ماذا يصنع القوي اللي فيه انسانيه يعمل ايه يروح يشل الحاجه اللي هو عجز عنها يبقى انت عديت للضعيف قوتك ولا اثر قوتك بس انما قوتك فضلت مين فضلت لك انت وهو فضل ايه ضعيف ولكن عظمة الحق انه يجي للضعيف ومش يعمل له هو يقول له اقدر على ان تفعل يديله قدرة على انه يفعل الله يبقى عدى من مين عدى من قدرته إلى قدرة ويعدي من غناه إلى غناك ويعدي من بسطه إلى بسطك ويعدي من علمه إلى علمك إذا الحق سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على أن يعدي شيء من صفته إلى مين؟ إلى الخلق، إنما الخلق ما يقدروش يعدوا شيء من صفتهم أبدا، يعدي أثر الصفة، إنما الصفة نفسها ما يقدرش مين؟ ما يقدرش يعديه، فلما تقبل على شيء تقول أنا أقبلت عليه لا بقوتي ولا باقتداري وإنما أقبلت عليه بمين؟ بسم الله، ده إحنا لما بنيجي نحكم القاضي يجي يحكم بيقول لك باسم إيه؟ باسم الشعب باسم الدستور يعني من الذي اجلسك هذا المجلس وجعلك تحكم على واحد وبعدين يجي العسكري ياخده ويرميه السجن بنفسك لا يا اخوان ده باسم القانون مش كده ولا لا كذلك انا اقبل على كل عمل بمين بسم الله الذي اقدرني عليه طب ما دام الله كده نشوف هو كلفني متى متى كان تكليف الله لنا ده بعد البلوغ ومعنى البلوغ اكتمال التكوين الانساني ولذلك يبلغ رشده يعني خلاص الله اكتمال التكوين الانساني قال لك اه ليه؟ لانه يبقى له قدره وامكانيه ان ينجب مثله يعني نتجوز ايه؟ يخلف واحد ومنتهى النضج في الاشياء ان الشيء يضمن لك اللي يضمن نوعه طوالي يبقى كمل بقى خلاص ولذلك قلنا زمان الثمرة الناضجة حين تأكلها تبقى حلوة قبل ما تنضج تبقى وحشه ليه قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربيه البذره بتاعتها عشان لما تاخد البذره انت وتزرعها تطلع يبقى ضمن لك بقاء النوم بالك لو اداك حلاوه لها قبل ما تنضج البذره كانت انقطعت يوم ما يدهلكش ابدا الا بعد ما ايه تنضج البذره ان لم تقطف انت الثمره الناضجه بعد ان ربت بذرتها تسقط لك على الارض وتقول لك كلني بقى ما انا خلاص اديت مهمتي مهمتك ايه يا أخي؟ قال انني احفظ الايه ولذلك قلنا زمان انظر الى حاجه بنشوفها كلنا تعالى البطيخه واقطعها كده وبعدين شوف لبها ابيض تطلع ايه وحشه نص ابيض تبقى نص وحشه لبها اسود بقى كده و- وصالح انك تاخده كده تزرعه ويطلع بقت اسمها ايه نضجت خلاص تبقى كذلك الانسان حين يبلغ معناه انه ايه ينضج ويصبح قادرا على انجاب مثله يقول له ربنا بقى انا هكلفك في الوقت ده بقى مش هكلفك قبل كده ليه لان لو كلفتك قبل كده ثم يطرأ عليك سعار الغريزة اللي هي المراهقة تقول لا انت خدتني على مشمي ده حاجة جدت عندي ما هيش يقول لك لا انا هستنى لما ت- ايه يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى خلق من عدم ورزق من عدم وربى حتى يكتمل الإنسان ثم ابتدأ يكلف ذلك الإيه؟ يكلف ذلك الإنسان وحين كلفه مش بس البلوغ قال لك اشترط أن يكون العقل موجود فالنضج في الرشد خلاص والعقل موجود يبقى ما فيش جنون ما فيش فيه آفة وكمان ما فيش أقوى منك يرغمك على أن تعمل ما لا يريده الله يبقى عايز عن عينها وجود عقل يبقى المجنون ما نكلفش وناضج دون البلوغ ما بكلموش حر الحركة والاختيار يبقى المكره على حاجة من أقوى منه ما نكلفوش يبقى إذا إذا كلف بعد هذه الأشياء اختيار البديلات ومن العقل العقل موجود وناضج ولا قوة ت- تمنعك عن الفعل يبقى ده منتهى العدالة في التشريع ولا مش في التشريع وبعد ذلك كلفك بأشياء الأشياء دي حين يكلفك بها لا تنظر إلى ما تأخذ منك من حجر على حريتك لا خذ ما اعطتك من حريه الاخرين زي ما قلنا ان هو حرم عليك انك تسرق من واحد لكنه حرم على ملايين الخلق ان يسرقوا منك يبقى القد ده اتعمل لصالحك ولا لضدك هب انك اطلقت يدك في الناس ماذا تصنع معهم ما تقدرش تعمل فيهم كتير انما لو انطلقوا كلهم عليك الله قال لك ما تبصش لمحارم غيرك طب ما هو قال لي لكل غير لا تنظروا الى محارمه قال لك زكي ان كنت واجدا اوعى تقول ده بيضيع عليا ودي فلوس تعبت فيها وجبتها وعملت مش عارف ليه ده هي مال الله وانت مستخلف فيه وجبته من من من مما خلق الله بترتيب ما خلق الله وطاقه ما خلق الله وبناخد منك حاجه ايه بسيطه ما تنظرش الى انني باخد عشان تعرف ان ما فيش ظلم لما بتنظر الى ايه انظر الى انك حين تفتقر ناخذ لك يبقى اذا ما فيش ظلم الشيء الذي تستشعره انه بياخد منك حاجه بيعطيك اضعافها ولا ما بيعطيكش اضعافها بيعطيك اضعافها وبعد ذلك ننظر الى حركه الحياه شوف لي امر الله بماذا ونهى عن ماذا وترك مباحا لك في ماذا تقوم تجد اللي تركه مباح إيه؟ اكتر من اللي امر به واكتر من اللي ايه من اللي نهى عنه يبقى اذا تكليف الله لك مش ظلم وانما هو لصالحك وبعد ذلك ايعود شيء مما تصنع في حركه الحياه على الحق ايعطيه صفه لم تكن موجوده له ايعطيه كمالا لم يكن موجود لا ده بصفات الكمال خلقنا يبقى اذا خلقنا وعملنا ملوش دخل في ان يزيد الله ايه ان يزيد الله شيئا يبقى اذا المصلحه بتاعتكم انتم المصلحه بتاعتكم نعم ولكن انظر اليها لا إلى ساعة فعلها ولكن إلى الثمرة إلى ثمرة الفعل هل تجي الواحد عمال ي- بي- بيجيب الفاس ويقطعه في زريبته ليأخذ السباخ زي ما بنقول وقاعد بقى عرقان والملح طالع على جبتته وعمال وتعب له يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع وتقول الراجل ده مجهد نفسه ده الراجل ده تعبان ده الراجل ده يقول له إيه ياخد ده أسبوع وهيحرط كمان يومين ويبذر في يوم ويسقي كل شهر مرة وبعدين يحط رجل على رجل طول السنة فأي عمل يطلب منك بمشقة قسمه بإيه؟ بثمرته بما يعود عليه ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي إن تكليفات الله الراجل بقى اللي قاعد الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف وهو قاعد على القهوة نقوم له استنى بقى لما يبقى كده نهار لما يجوا يقطعوا الذرة ولا ي- ولا يحصدوا القمح وهو لا له ذرة ولا له إيه؟ ولا له قمح تبقى الحصرة بتاعته دي تساوي إيه؟ تساوي كتير قوي تيجي لواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد دب القمح من من المخزن هتنقص القمح هي فاهمه انه هينقص القمح لا ده هو هياخده ويرميه في الارض عشان يجيب 15 دب ما تنظروش الى انه ايه إيه؟ الى انه نقص المخزن يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تاخذه إذا لا ظلما ليه؟ لأننا صنعة الله هل رأيتم صانعا من الصناع يصنع صناعة ثم يتلفها بالله مريت على واحد بيعمل دواليب كده ولا أي حاجة كده وبعدين جيت لقيت جابوا أدوم وقعد يخبط فيها يكسرها أبدا إذا كان البشر بيحافظ على إيه؟ وإذا رأيت ماسك أدوم ولا ماسك المنشار ولا الفارة ده بيجري فيها إصلاحات عشان ما تزيقش عشان ما تعترضش عشان ما تعملش حاجة يبقى إذا الصانع الأعلى لا يظلم صنعته أبدا لأن البشر ما بيظلمش صنعته بل يحسنها وإيه ويعطي لها الجمال والإيه والروضة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن إن كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم الناس هم اللي بيظلموا ايه نفسهم لانه ان ظلم فجحد الحق الظلم الاعلى او ظلم نفسه فاعطاها شهوه عاجله وبعد ذلك يذوق عذابا اجلا يبقى هو اللي ايه ظلم نفسه وهو اللي حرمها من نعمه ايه من نعمه النعيم المقيم نقول له تعالى قيس الدنيا دي على طولها وعرضها كده ايه هي ما دام شيء له نهايه يبقى قصير كل ما له نهايه قصير ما دام كل شيء له نهايه يبقى قصير يبقى خلاص يبقى العاقل يفكر احنا مسلمين الى ايه بنسلم الى غايه مش قصيره لان دنيانا كلها ايه احنا قلنا زمان الدنيا لا تظن ان الدنيا لها عمر مليون سنه ولا 2 مليون انا ماليش دعوه به افرض ان الدنيا الدنيا عمرها مليون سنه وانا مالي الدنيا عمري انا فيها يبقى دنيا كل واحد ايه عمره فيه طب عمرك ده محدود لا مش محدود من الجائز انه يتاخد مش بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثه بعد اربعه الله وهب انك انت خدت متوسط الاعمال السبعين انتهى ولا ما انتهاش مش كده الله. لكن انت ستسلم نفسك الى ايه الى زمن لا نهايه له فحاول ان تجعل عدم النهايه في نعيم لا ان تجعل عدم النهايه في ايه في شقاء ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون اول حاجه زي ما قلنا جيل الناس عموما ونصب لهم ايات باقيه من ادم الى ان تقوم الساعه شركه فيها كلها اللي هي الايات الكونيه وبعد ذلك خص كل رسول بايه ومعجزه وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا ما دام قال افعل كذا ولا تفعل كذا وبين لك بايات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب ان لا تفعله وترك لك الباقي مباح يبقى وضح لك الطريق ولا لا التلميذ الذي يرسب اخر العام اظلمته المدرسه ما ظلمتوش انما هو اللي عمل ايه هو اللي ظلم نفسه بدليل ان غيره نجح وما دام غيره نجح يبقى هو بتقصيره هو اللي ظلم ايه نفسه ولذلك يقول لك ما, ما يصحش تقول ايه ان الم- ان المدرسه اسقطت فلان سقطته ونجحته لا أسقط فلان نفسه وأنجح فلان نفسه بس اللي أعلن السقوط والنجاح مين؟ المدرسة بس إن الله لا يظلم الناس شيئا والظلم في أول عباراته أن الظالم يستكثر نعمة عند المظلوم فبده ياخدها منه الله ما يقفش الموقف ده ليه؟ لأن خلقه ما يبقاش عندهم نعم عايزها هو فما يجيش منه الظلم يبقى ان جه ظلم يبقى منك انت لنفسك انما بربنا بريء منه ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار الله طب انت يا اخويا بقى الدنيا اللي انت قعدت بقى ملهوف عليها و... وواخد فيها حظك وواخد فيها كذا ونسيت الاخره ونسيت مش عارف ايه بعدين ما دام انتهت لما تقوم بقى القيامه كانك انت ما قعدتش فيها ايه الا ساعه كلمه كلمه ساعه دي احنا نعرف انها آه، جزء من الوقت قسم له اليوم بنقول عليه اليوم كام 24 ايه 24 ساعه وتطلق الساعه على الساعة التي تدق على الجميع هي الساعة بتاعتك غير الساعة بتاعت ده غير الساعة بتاعت اللي في الغرب غير الساعة بتاعت اللي في الشرق إنما الساعة الجامعة إيه؟ اللي تقوم فيها القيامة هي دي الساعة الإيه؟ اللي قبلنا من آدم واللي بعدنا إلى أن تقوم الساعة هيشترك في التوقيت بتاعه إنما الساعة النهاردة عندي خمسة وعندي غيري ستة وعندي غيري سبعة وعندي غيري ثمانية وده بالليل وده بالنهار كلنا مختلفين فيه تبقى الساعة التي ايه يتوحد عندها الجميع هي ايه هي يوم الايه يوم القيامة ولذلك في آية تانية يقول لك ايه يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة ما يفاجئوا كده الدنيا الطويلة العريضة بتاعتهم دي كلها كأنها مرت ايه ساعة. لا، يبقى قصيرة ولا طويلة؟ قصر ليه؟ قال لك لأن ما دام لها نهاية تبقى قصيرة. وأيضا لأنهم لم ينتفعوا بها. فكأنها مدة من الزمن ما حصلش فيها إيه؟ ما حصلش فيها نفع. هناك ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة إيه؟ من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأن لم يلبسوا إلا ساعة يعني تمر عليهم المسألة إيه لأنهم واخدين الدنيا في إيه في لعب وفي لعب وفي مشاغل ما شغلوش أنفسهم بالجديات وما ما خدوش حصيلة تبقى كأنها إيه ساعة يوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار ساعة ما يحشرهم كده ويا بعض الناس قسمين كانوا أناس يتعارفون على البر وكانوا ناس يتعارفون على الإثم اللي بيتعارفوا على البر ينبسطوا اللي بيقابلوا بعض ويتع... الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض إيه عدو إلا مين إلا المتقين قام قال لك طب ولما يجي في الاخر كده ويشوف اللي تعاونوا على الاسم يقول له اه يا ابن الكذا ويقعد ان كان يقدر يسيب انت لم تقف امام منكر لم تعمل فيا كذا شفتني بعمل كذا وما نهتنيش عملت كذا يبقى اذا اعداء ولا مش اعداء وما دام هيبقوا اعداء ويحصل بينهم وبعد مساءله يبقى تعرفوا ولا ما تعرفوش لكن ربنا بيقول ولا يسأل حميم حميما أم قال لك ده التعارف اللي موجود هنا تعارف التعنيف والتوبيخ يقول له يا ابن زينت ليا كذا وانت تعرف مش بي بي- مش بي واقبل بعضهم على بعض يتلاومون تبقى لازم يعرفوا بعض مش قال وق- إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يبقى هيعرفوا بعض ولا ما يعرفوش انما هل تدوم هذه المعرفه لا يبقى نكران ومش عايز يشوف اللي كان سبب في ايه في انه اورده هذه الايه هذه الموارد يتعارفون بينهم أي تعارف تعليف قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر ساعة ما تلم- تسمع كلمة خاسر يبقى اعرف إن في تجارة لأن ما معنى الخسارة؟ الخسارة يعني إيه؟ الخسارة إنك أنت تفقد يا رأس المال كله يا حاجة من رأ... يعني ما تكسبش تبقى مراحل التجارة إيه؟ كسب أن يزيد رأس مالك الذي تاجرت فيه لا كسب ولا خسارة يبقى ثمن عملك ضاع يا خسارة كل دي بيتأتى في الصفقات ساعة ما تسمع خسرة ولذلك يجعل الحق سبحانه وتعالى العملية الإيمانية في الدنيا هل أدلكم على تجارة لن تبور الله يبقى هي تجارة ولا مش تجارة بقى أم قال لك التجارة دي الأساس فيها أنك لا تقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب ظنك أن الصفقة تأتي لك بأكثر مما دفعت فيها ولذلك حي- قال في أول سورة البقرة فما ربحت تجارتهم يبقى جابها في التجارة ولا لا جابها في التجارة وش معنى في التجارة مش معنى يعني التجارة دي هي اللي التجارة لن تبور فما ربحت تجارتهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قال لك لأن التجارة دي جماع كل حركة الحياة لأن حركة الحياة ده بيتحرك في الميدان ده وهذا يتحرك في الميدان ده ويتحرك في الميدان ده اللي بيتحرك في ميدان بينفع نفسه فيما فيه تحرك وينفع مين؟ إيه؟ غيره طب وغيره ولا هينتفع ده ما هو غيره برضه بيعمل عمليه تانية إيه؟ ينفع نفسه ايه اذا نفع الانسان من حركه نفسه ولا من حركه نفسه ومن حركه ما سواه من حركه نفسه ومن حركه طب اللي سواه اكتر من حركته ولا اقل اكتر الله يبقى اذا حركه الغير هي النافعه لكل انسان يبقى من مصلحه اي انسان ان يحسن كل انسان إيه؟ حركته لما كل انسان يحسن حركته الفرد يرتاح ولا لا؟ لانه ستتجمع فيه الايه جماع هذه الاشياء كلها التجاره لان انت تنتج كذا وسواك يستهلكه من الواسطه بين المنتج والمستهلك هو التاجر ولذلك حينما أراد الله إن حين نسمع أذان الجمعة إننا نجيب الله ونذهب إليه قال إيه إذا نودي إيه؟ للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال لا طب ما قال ما, ما قالش ليه وزعوا الزراعة آه، وزعوا الصناعة وزعوا التدريس وزعوا الم... أي حركة الحياة كتير أما قال لك لا ده البيع دي لأن فيه التجارة والتجارة هي قمة الإيه؟ هي الجامعة لكل إيه؟ كل حركات الحياة منتج أي سلعة ومستهلك لأي سلعة ال- مين اللي في الوسط؟ التاجر التاجر ده قبل ما يبيع بيشتري يبقى التجارة فيها شراء وإيه؟ فيها بيع الشراء دي بتدفع فلوس والبيع بتاخد فلوس والغاية من كل شيء أن تتمول يبقى البيع أحسن ولا الشراء قد تشتري شيء أو أنت كاره له إنما تبيع وأنت مبسوط الله ليه لأن البيع ده ال- ال- ال- الصفقة اللي, اللي ثمرتها في ساعتها أنت بتزرع زرعة وتقعد سنة تقعد ست أشهر تصنع صناعة وتقعد على ما تبقى تبقى مش عارف إيه إنما ساعة البيع عمليتك إيه آه فكأن الله ضرب المثل في التجارة وجاب من أصول التجارة مش الشراء إيه، بل جاب مين؟ جاب البيع إذا كل العملية اللي احنا بنعملها في التجارة لازم نعتبر إن الدين ده من إيه؟ بنتاجر، نتاجر يعني إيه؟ نجيب رأس المال وعايزين إيه ناخد إيه؟ أكتر منه. اللي ما يعملش كده تبقى تجارته إيه؟ قد خسرت. تعال بقى من ال ال ال ال ال الخسران في صفقة قد تعوض فيما بعد أو أثرها لا يتجاوز دنياك ويمكن تربح بعدين وإما ربحتش تبقى مدتها ايه تعب في الدنيا والدنيا محدوده وتنتهي امال الخساره اللي تبقى تسمى خساره ايه الخساره في الزمان غير الموقوت الزمان الخالد هي دي اللي تبقى ايه هتبقى خساره ليه لان الاخره ما فيهاش اغيار اما الى نعيم واما الى ما نقولش بقى اللي في نعيم هيبقى بجحيم واللي بجحيم لكن اللي في الدنيا عرضة للأغيار أغيار قوي النهاردة يبقى ضعيف ضعيف يبقى قوي كسب يبقى يخسر إنما في الآخرة إما إلى جنة وإما وبعد ذلك ما فيش تبقى دي الخسارة الحقيقية ولا لا قال لك شوف كده مش كذبوا بنعيم الله أو بلقاء الله أدي الخيبة الكبيرة قد خسر الذين كذبوا إيه؟ بلقاء الله الله ده اللي ما كانش في بالهم يلتفتوا لقوا ايه قدامهم كده ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم ايه كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ان مش حدش منكم شاف السراب اللي درسوا يشوفوا ما يمشي في صحراء واسعه كده يلتفت يلاقي يخيل له ان في ميه قدامه الميه السراب ده جاي من انعكاس الضوء له قاعده في الايه في الطبيعه انعكاس الضوء يخيل لك انه ايه انه ميه تقوم تمشي ما تلاقيش ميه كل ما تمشي ما تلاقيش ميه كسراب بقاع يعني بحته كده صحراء واسعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ما هم كفروا بقى الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه كسراب بقيع يحسبه الظمآن حتى اذا جاءه لم يجده شيئا يا ريته ما وجدوش شيء كان يبقى بس خسر انه يشرب ما شربش ووجد الله عنده فوجئ بالاله اللي كذب به انه موجود تبقى الحسره ايه شدتها بقى تيجي يرد بقى على الناس يقول لك بقى الذين اخترعوا الادويه والعقاقير وبيعملوا مش عارف الايه من الكفار ما ي... ما ياخدوش جزاء كده واعمالهم تضيع يقول له ايه أنت تأخذ جزاءك ممن بت... من تاخذ جزاءك من مين؟ أجرتك تاخذها من مين؟ من الذي عملت له وهل كان في بال هؤلاء الله فعملوا لله ولا عملوا للإنسانية؟ أدتهم الإنسانية وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم كتب ومش عارف ايه وكل يوم يعملوا لهم حفله تكريم ويدوا لهم جوائز نوبل ويدوا لهم ادوا لهم يبقى اللي عمل حاجه خد ايه فعلت ليقال وقد قيل يبقى خلصين انما هل كان الله في بالك طب لما دام الله مش في بالك عايز الاجر منه في الاخره ليه بقى يبقى ووجد الله عنده اي وجد الله الذي لم يكن في باله وقت العمل هو اللي ايه المرد والنهايه ايه والنهايه اليه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين احنا قلنا مهتدين يعني سائرين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم وقلنا ان المنهج ده زي زي ما زي ما بنعبر احنا في التعبير العصري قانون الصيانه قانون ايه لان احنا كنا قلنا البارح ان فيه خلق ايه وفيه جعل مش كده وفيه ملك كل دي معمول لها منهج لان اللي بيصنع اله صانعها لغايه ولا لا وما دام صانعها لغايه يبقى يوضع لها كتالوج ولا لا ان الغايه مشيت على الكتالوج بتاع المهندس تؤدي مهمتها ولا لا اهل الهدايه دي هي الكتالوج الذي وضعه الله في منهجه للانسان الذي جعله خليفه في الايه خليفه في الارض قد خسر الذين ولذلك هيوصفه في مره يقول لك الخسران المبين ان خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط يمكن يكسب الصبح يمكن ينحل عنه الخساره وتجيله مكسب انما ده خسران ايه مبين يعني محيط واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون إما نرينك مكونة من إن وما وبعدين ضربنا إما نرينك بعض الذي نعده الله يعد الذين كذبوه بإيه بالعذاب بالعقاب بالفضيحة بالهوان طيب يا محمد إما أن ترى ما قلناه به وتشوفه بعينك كده فيهم خذلان وهوان فإن توفاك الله إليه قبل أن ترى فيهم هذه الأشياء أو لا تراها في أعقاب هؤلاء فإن مرجعهم إلى الله وسترى الهوان الأبدي الذي يصيبهم يبقى ده تسرية لرسول الله ولا لا فإما نري إن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان فبها وإن ما شفتوش أنت في حياتك هيبقى المرجع إلى مين؟ المرجع إلينا وبعدين تشوفه تشوفه في الإيه؟ في الآخرة وإما نرينك بعض الذي نعدهم لأن الله سبحانه وتعالى سيصيبهم في أنفسهم بأشياء فوق الهوان الذي يرى للناس حسرة في النفس كبت ساعة ما يشوف نصر للمؤمنين ينغاص يعمل في نفسه العملية الكبتية الحقد اللي مش عارف دي حاجات بتحصل بينه وبين نفسه إنما اللي بيرى إيه؟ اللي يرى الخذلان الواضح الهزيمة الأسر القتل آه، أخذ أموالهم آه، أولادهم ينسبهم كل دي دي اللي بنشوفها وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك نقبضك إلى الرفيق الأعلى قبل أن ترى ما وعدناهم به يبقى إلينا مرجعهم فستراه أنت بعد ذلك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون مش عايزين شهود وكفى بالله ايه وكفى بالله شهيدا ولكل أمة الرسول برضه ما ظلمناش ما عذبناش قبل أن نرسل رسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون لازم ينبههم قلنا التجريم والعقوبة والنصر التجريم إيه؟ والعقوبة يعني لا نعاقب إلا على جرم ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت الشيء الفلاني فانا هعاقبك عليه تقول له الشيء الفلاني اللي انا عملته ده يعد جريمه يقول لي اه اقول له في اي انت قلت ان ده جريمه قبل كده انت ما قلتليش انها جريمه عشان كنت بتبتعد عنها يبقى انت ما نصتش على انها جريمه يبقى انت مالكش حق تاخذه يبقى لا عقوبه الا عند ايه الا على جريمه وما فيش تجريم كده من عندك تقول دي جريمه تقول لا ده التجريم لازم بنص يسبقه الايه بنص يسبق الفعل ولكل أمة الرسول لكل أمة الرسول في هذا متعلق بأمر الدنيا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أم قال لك أيوه طب اشمعنى لكل أمة رسول ما يجيش رسول كده للكل قال لك لا لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كانوا موحدين أولا في ذرية آدم عايشين سوا وبعدين تقتضي الاحداث ان يتباعدوا ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا فلما جماعه ينتقلوا من الوطن الاصلي لجماعه يبقوا ايه؟ نواه ل... ل... ل... والمواصلات بعيده والالتقاءات ما كانش فيه يبقى الافات تتعدد بتعدد البيئات كل بيئه لها ايه؟ لكن إذا تقاربت الالتقاءات والمواصلات بقت سهلة والشيء يحدث في الشرق يبقى في الغرب في يومها والشيء يحدث في الغرب يبقى في الشرق في يومها والآفات تبقى متحدة ولا مش متحدة الآن في العالم الآفات متعددة ولا موحدة تكاد تكون موحدة يبقى ما دام الآفات بقت موحدة يبقى يجي رسول إيه واحد يعالج لكن كان زمان إيه انعزالية كل جماعة في حتة يبقى كل حتة إيه يبعث لهم رسول ليعالج الداء المناسبة للبيئة هذه فإذا التقت البيئات تبقى التقت الداءات وما دام التقت الداءات يبقى الرسول اللي يجي يعالج يبقى ايه؟ يبقى واحد لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم إليهم قضي بينهم بالقسط آه طيب لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم طب ما هو التاريخ قال لنا برضه كده كل رسول جه فناس امنوا به وناس كفروا اللي امنوا به انتصروا واللي كفروا ايه خذلوا بالحق ولا مش بالحق يبقى التجربة السابقة للإسلام حصلت هذه ولا لا أو أن الآية عامة لكل أمة رسول أي تنادى يوم القيامة باسمه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة موسى يا أمة إيه عيسى ولذلك الحق يقول في آية ثانية فكيف إيه إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الايه ولا يكتمون الله ايه حديثا لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم أي بالبلاغ عن الله آمن من آمن وكفر من كفر وما دام حصل إيمان وكفر قضي بينهم طب ده القضاء بين اثنين لازم يكون في مسألة عليها نزاع الله يبقى لازم المؤمن يعتبر ان الكافر منازع له لان الكافر بيعتبر المؤمن منازع له تبقى قضية ولا لا قضية تعوز حكم ولا لا تبقى تعوز حكم قضي, قضي بينهم بالقسط أي بالعدل وهم لا يظلمون ما دام قضي بينهم يبقى في أصحاب حق وأصحاب باطل وهم لا يظلمون اللي هم مين المؤمنين ولا المؤمنين لا يظلمون بأننا ننقص حسناتهم ولا التانيين آه يظلمون بأننا نزود سيئاتهم فإذا أبلغهم رسول الله أنهم سيأتي يوم يسألون فيه عن كل شيء استبعدوا ذلك أإذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون الله مستعجبين الحكاية دي أوي الله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدخل عليهم هذه المسألة دخول إناس إيماني يقول أفعينا بالخلق الأول طب انتوا تبعثوا انتوا مش لما كنتوا موجودين ومتم لكم ابعاد ضايبه في التراب اجزاءكم وذراتكم دي في ايه في التراب طب داني خلقتكم من لا شيء ابقى اعجز عن اني اخلقكم من حاجه موجوده المها كده واقول تعالى قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ اتجمعي عناصر فلان وانت تجمعي عناصر فلان يبقى الإعادة ولا البدء أيهما أصعب البدء أصعب لأن البدء عن إيه عن عدم ولكن الإعادة عن مين عن عن موجود فإذا تكذبهم يقوم يقول لك إيه طب ما تجيب لنا اليوم ده بقى بدري كده هات ما هو استهزاء بقى ما هو لو كانوا موقنين بيوم يعذبون فيه على كفرهم لما استعجلوه انما يستعجل استهزاء تقول له هي طب هات لنا اليوم ده يا سيدي يستعجلوه تقول له هو انت بتستعجل بالخيبه ده ده دليل على انك انت جاهل خالص بالمساله ده انت لو عرفت ما يحدث لك في هذا ما تستعجلوش ده انت تفر منه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اي في اننا ايه نعود نقول له طب تعالى بقى الجماعة الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بمعاد إلى الإله زي روسيا مثلا ما فيش إله ولا بتاع ده خرافة ده مش عارف الكلام ده نقول لهم أنتوا قمتم بثورتكم ليه؟ ودبحتوا ناس قال لك لأنهم ظلموا والضعاف دول عايزين ننتصر لهم فاللي ظلموهم لازم نعمل فيهم اللي عمل ده وناخد منهم اللي عندهم وناخد حياتهم كمان لا الله اذا الجزاء وارد عندكم ان كل ظالم لازم ياخد جزاءه طب والناس اللي ظلموا قبل ما تطلعوا انتم يبقى موقفهم ايه ده كان من الواجب نكون لا ده لازم في حته تانية هناخد حقنا من ولاد دول لازم المنطق كده اذا كنتم انتم بتؤمنوا بايه بالجزاء وتقول ان احنا عملنا كده وخدنا اموال الظلمه وقتلناهم لانهم استضعفوا الناس طب دول اللي ادركتمهم واللي ما ادركتهمش يبقى اولى بكم ان تقولوا ان هناك مكان ثاني لازم كل واحد ياخد جزاؤه والا كان ترتيبكم على الجزاء ده غلط ويبقوا دول كان نفدوا منكم وانتوا بس ما شطرتوش اللي على اللي عاصروكم انما اللي جم قبل عصركم او ما حدش قام عليهم من السائرين ولذلك قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه فمات ظلوم بالشام ومات على حاله كده ما انتقمش ربنا منه فقال الله بعقله كده قال لا مش ممكن. بقى الظالم ده يموت كده من غير ما تقول والله ان وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته مش ممكن تكون الا كده والله امر طبيعي ما دام انت في قانونك انك انت بتح بت ايه بتجزي بالجزاء الاوفى من احسن وتعاقب المسيء طب الذين اساءوا مشوا على حل شعرهم في الدنيا وخدوا كده حظهم ومتعتهم من الناس وهو الى اخره وظلموا وسعوا في الارض فساد يبقوا نعمل فيهم ايه؟ ده كان المنطق يقتضيك انك انت تقول ده لازم ايه, إيه؟ لازم يوجد يوم يجازى فيه المحسن باحسانه والمسيء باساءته. ولكنهم يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قال والله الوعد ده عند رب الوعد انا اولا اللي بقول من عندي ده انا نفسي ما املكش لنفسي نفس ولا ضر فكيف املكه لغيري يعني عمال بيبرأ نفسه من كل حول وايه وطول بيقول لا انا ما اقدرش على المالي ما اقدرش على انفع نفسي ولا اضر فانا اجيب لكم نفع ولا ضر ولا دي بايد مين بايد خالقي وخالقكم قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله والى لقاء اخر ان شاء الله